حبيبي يا نبي الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره صلوا عليه صلى الله عليه وسلم النهارده إن شاء الله هنعيش مع قصة سميتها يحاسبكم به الله إيه موضوع قصة يحاسبكم به الله ده إن أردتم أن تعرفوا قصة القصة فتعالوا معنا إلى صحيح الإمام مسلم في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب بيان قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد ابن منهال الضرير وأمية ابن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما لا نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا جميعا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله جل جلاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين القصة دي أوردها الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان في باب بيان قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه سميتها قصة يحاسبكم به الله لأذكر نفسي وأذكر كل من له لسان ينطق به كل من له شفتين تخرج من بين هاتين الشفتين حروف وكلمات تصريحات أذكر نفسي بكل من يذنب ذنبا أصله من لسانه يعني أصل هذا الذنب أنه تعمده بلسانه أو أنه قصده بلسانه أو أنه خرج من جارحة اللسان وهو يستهين ولا يعبأ يقول لك هي كلمة وطلعت أو كلمة وغصب عني أو ما كنتش أقصد مثلا فضلا عن الذنوب الكبيرة التي تخرج من بين الشفتين وتصدر من الألسنة كالنميمة والغيبة والخديعة والدسيسة والمكر والخيانة والتشنيع بالباطل والعياذ بالله إلى غير ذلك نسأل الله تعالى السلام أن يطهر قلوبنا وألسنتنا وبيوتنا اللهم آمين قصة يحاسبكم به الله عايزك تعرف ان كل كلمة بتطلع من لسانك ما بين شفتيك يحاسبك به- بها الله لو انها ظلت في قلبك فقط هي في قلبك لم تخرج بعد لو انها ظلت ساكنة في خاطرك فقط حتى تسأل وحتى تتعلم هي في خاطرك لن تسأل عنها لكنها طالما تحركت من خاطرك أو من عقلك أو من داخل قلبك وتحركت حتى وصلت إلى فمك وحركتها الألسن حركتها الألسنة وخرجت من بين الشفتين حينئذ ستحاسب عليها يحاسبكم به الله كل تصريح انت صرحت كمسؤول وقلت ان انا المسؤول عنه كمسؤول وصرحت وصرحت بهذا التصريح فحللت ما حرم الله او حرمت ما احل الله يحاسبكم به الله كل فتوى خرجت من لسانك تكلمت بغير علم فيما حكم الله فيما قضى الله فيما اوحى فيه الله يحاسبكم به الله كل امر تهاونا فيه وهونته على الناس فقلت مثلا لأحد التزم بالسنة يا عم ده دي سنة انت يعني خلصت كل الفرائض والواجبات علشان تيجي تعمل كده يحاسبكم به الله فلانة الفلانية اللي كانت عايزة تلبس الحجاب وحضرتك عثرتيها عن طريق الحجاب وقلت لها يعني انت يعني خلاص عملتي كل حاجة وما فاضلش غير الحجاب ما فاضلش غير النقاب ما فاضلش غير الخمار ما فاضلش يعني غير اللبس الواسع عيش شبابك كده يعني زي ما كل صحباتك عايشين شبابهم مش شايفه الناس بيلبسوا ايه وبعدين هو اللبس اللي انت بتلبسيه ده لبس ده لبس اخر احترام فهونت عليها والعياذ بالله التهاون بامر الله جل جلاله وصرفتيها عن حكم الله تبارك وتعالى بقول لك يحاسبكم به الله واقل من كده بكثير جدا يحاسبكم به الله كل شاردة ووارده كل صغيرة وكبيرة صدرت مننا كل قول افتريناه على الله عز وجل بغير علم واحنا دلوقتي عايشين عايشين وقت الافتراء اي أيوة والله العظيم وقت الافتراء على الله بغير علم وقت الافتراء على سيدنا النبي بغير علم وقت الافتراء على الدين بغير علم وقت الافتراء على الفقه بغير علم وقت الافتراء على العلماء والدعاة بغير علم وقت الافتراء على الناس وظلم الناس والعياذ بالله يحاسبكم به الله ما انت مفكر ايه لن تسلم منها والله الا ان تبت وانبت مش هتقول لي بقى ده ما كانش غ- ما كانش قصدي او انا ما كنتش اعرف او ده ده سهو او ما يعني ما كانش قصدي اللي الناس بتفهمه مني ده لا بقول لك احنا بقينا للاسف الشديد في وقت الافساد وقت الافتراء افساد على الدين تلبيس على الدين تلبيس على الاحكام الشرعيه والعياذ بالله من خلال تلميع بعض الشخصيات او اصدار بعض الشخصيات في برامجهم الدسائس على الدين يقعد يكلمنا على الصحابه علشان يتهزوا في قلوبنا هؤلاء الصحابه علشان يشوهوا صوره هؤلاء الصحابه امام اعيننا يعملوا لنا افلام ومسرحيات او مسلسلات على بعض الصحابه فيشوهوا صوره هؤلاء الصحابه والعياذ بالله يعملون برامج على هؤلاء الصحابة وهم لا يحسنون معرفة الصحابة ولا جيل الصحابة ولا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وارضهم فيسوئوا سمعة هؤلاء الصحابة ثم يأخذها آخر في برنامجه ويقول شفتوا فلان الفلاني المؤرخ والكاتب اللي كتب هذا الامر او كتب هذا الكتاب او كتب هذا السيناريو بيقول كذا كذا كذا والكلام ده موجود في الكتب يا جماعة ما هو اصل فلان الفلاني الصحابي ده, الصحابي ده ما هو كان بشر من البشر ثم يشنع على صحابي كبير كأبي هريرة مثلا أو كعثمان بن عفان أو كعلي بن أبي طالب أو كمعاوية ابن أبي سفيان أو أولادهم نقول لا والله لا والله لا والله هذا أمر غير مقبول عندنا تماما ثم فوجئنا في, الأولا في الأونة الأخيرة من يتحدث عن مقام النبوة وصارت تؤخذ من لسان إلى لسان اللي يطلع يسألوه يقولوا له يعني لو في صحفي اتكلم عليك هتحبسه حتى لو صحفي قال لهم حتى لو نبي وطبعا كل الدنيا سمعت هذا الفيديو المسيء المشين لا أقول إلى سيدي رسول الله ولا إلى أي نبي لأن طلع برضو بعض الناس كده للأسف الشديد ومنهم من ينتسب إلى العلم في الظاهر وإلى أهل العلم في الظاهر ويقولون يا جماعة اللفظة دي بتفيد العموم الراجل قال لو قال لي نبي ما قالش سيدنا النبي محمد يا سلام يعني هو علشان قال لو قال لي نبي واللفظ بتاعه يفيد العموم معنى ذلك ان احنا نقبل منه ونعديها ونمرها كأنها لم تقل يعني اي نبي ماشي لكن سيدنا النبي ما نقبلش عليه لكن على اي نبي تاني يقبل عليه طبعا ده كلام فارغ لا يمت للعلم بصلة للأسف الشديد وأن يخرج هذا الكلام من عالم كبير دفاعا عن هذا الشخص هو أصلا مش محتاج ان حد يدافع عنه هو يدافع عن نفسه أو يتكلم على نفسه وأولى به أن يجهز دفاعه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى لكن أنا عايز أقول بقى أنت يلي طلع تدافع عنه وبتقول يا جماعة ده اللفظة تفيد العموم ده بيقول نبي ما قصدش سيدنا النبي محمد بعينه انت هتقول لرب العزة جل جلاله يوم القيامة ايه والله العظيم الصحابة امرهم عجب في موضوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ده كان احدهم لا يطيق على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمسه الغبار ان يمسه الغبار ان بس انه يتعفر ما يطرقش على سيدنا النبي ان هو يتعفر عليه الصلاة والسلام وانا اقول هذا لا من باب المبالغة ولكن الكلام ده موجود داخل الكتب فاكرين موقف سيدنا ابو ايوب الانصاري لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان في اسفل الدار نزل في الدور الاولاني مثلا وسيدنا ابو ايوب في الدور الثاني يقول لك سيدنا ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه قاعد ما يتحركش طول الليلة موجود كده واخد باكية بس من البيت بيتحرك فيها واولاده وبقية سطح البيت مش عارف يتحرك داخل الشقة تخيل ليه يقول لك انا خايف ان انا اتحرك الحركة دي تهز السقف فتنزل تراب بعض التراب الغبار على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو حصل هذا منه وما يقصدش ومع ذلك هو يتعنى على نفسه ويخشى على رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصيبه الغبار واحنا نغبر ألسنتنا ونقذر ألسنتنا بالخوض في حال الأنبياء بقى ده اسمه كلام ليه يعني هو الواحد فينا يعني هينسى نفسه كبشر أنا مين يعني ولا أنت مين يعني ولا عشان أنك أنت حضرتك مسكت كرسي ولا قعدت في مكتب مكيف ولا مشيت في حراسة ولا وقفوا لك حراسة ولا نيموك في حراسة ايه هننسى نفسنا ولا ايه للأسف بقينا في زمن الافتراء لما يطلع لنا واحد لعيب كورة ولا كان لعيب كورة ودلوقتي بقى مدرب كورة ويطلع بيسألوه على لعيب تاني بيقولوا له ايه رأيك في فلان الفلاني قال لهم ده راجل ما شاء الله ده راجل ده يعني صيته ذائع مفيش منه اتنين قالوا له طب وايه رأيك بقى باللي هو بيعمله بقى في موضوع الوطنية وقد ظهر ان هو ما عندوش انتماء قال لهم لا كله الا الانتماء والوطنية لو هو ما عندوش انتماء للوطن بتاعه يبقى ولا يساوي عندي حاجة حتى لو كان نبي برضه تاني تاني بعدها بأسبوع تاني حتى لو كان نبي طب ايه اللي دخل النبوة ومقام النبوة هنا أليست هذه إساءة أدب ده مش تهاون يا اخوانا دي مش زلات ألسنة ده دي مصائب تودي على جهنم يا جماعة ينبغي أن تتوبوا إلى الله وألا يقبل هذا ثم ايه يا اخوانا ده ايه يا اخوانا وكلنا عمالين بنشير كلام هؤلاء وعمالين ان احنا بن... بنعيد ونزيد في كلامها يا جماعة ودول هم دول بقى نخبة هم دول بقى نخبة القوم ويطلع لنا قبل منه بيومين ثلاثة ممثل هذا الممثل المشهور أنا مش عايز الحقيقة أن أنا أذكر أسماء أي حد في هؤلاء لأن أمرهم ذائع للكل لكن أمر عجيب جدا لازم ان احنا ندافع يا اخواننا عن اصولنا وثوابتنا المسائل دي خط احمر دي مش ذنوب دي كبائر دي بلاوي سودة اما يطلع فنان من الفنانين ايا كان بقى ليه تاريخ ولا ملوش تاريخ ده انت مسحت تاريخك كله عند ربنا بأستيكة ليه كده يوم قايل ايه بيسألوه على الحجاب طب انا عايز اسأل سؤال هو صاحبنا كان شغال مفتي للديار المصرية قبل كده واحنا ما نعرفش قال لا كان شغال شيخ ازهر قبل كده مثلا ثم تنحى كان شغال امام وخطيب في وزارة الاوقاف المصرية صاحبنا كان شغال في الوعظ رايحين تسألوه على حكم الحجاب ايه رأيك في المحجبات والحجاب طب واحنا هناخد يعني برأي الممثل ده في الم- في المحجبات والنقاب والحجاب لا حول ولا قوة الا بالله ولا على شيء علشان هو نخبة وبيعدوه من علية القوم وامره مسموع لانه بيدخل بافلامه كل بيت هنسأله عن الحجاب والمحجبات ده يسأل عن الحجاب والمحجبات لا حول ولا قوة إلا بالله المهم بيسأله صاحبنا عن الحجاب والمحجبات فيقول هذا الممثل لا وبعدين الحجاب ده أصلا مش من الدين ربنا أعقل من أنه يفرض على المرأة الحجاب لا حول ولا قوة إلا بالله ما تزعلوش ان انا متعصب او متنرفز الحلقة دي لكن بجد اشياء لا يسكت عليها الناس دي مش عارفه ان هم هيتحاسبوا على الكلام ده ولا ايه ولا الناس دي مفكرين ان هم خلاص فوق القانون الناس دي مفكرين ان هم خلاص فوق الله جل جلاله طب انتوا فوق علية الناس ماشي طب انتوا من المحسوبيات ماشي طب انتوا من النخبة ماشي طب انتوا حاسبين نفسكم في- فوق القانون ماشي محدش بيعرف يقضيكوا ولا ياخد منكم حق ولا باطل ماشي لكن فين بقى الله فين الحساب على كل كلمة هتصدر منك هو حضرتك شغال ايه صنعتك ايه حرفتك ايه فنان ممثل اهلا وسهلا تشرفنا فنان بيفهم في ايه بيفهم في الفن خلاص اتكلم في الفن بيفهم في التمثيل خلاص حضرتك بعد اذنك لو سمحت اتكلم في التمثيل ولما تلاقيني انا كشيخ بتكلم في التمثيل برضه قول لي ما تتكلمش يا سيدنا في التف- في التمثيل بعد اذن حضرتك ما تتكلمش في الفن وانا اوعدك ان انا مش هتكلم في غير فني لكن هذا ما نحسنه الكلام عن الله جل جلاله وعن رسوله ازاي تطلع من بقك ومن لسانك تقول ربنا اعقل من كده اعقل من كده هو حضرتك بتتكلم على بشر زيه زيك بيمشي على رجلين وبياكل ويشرب بيتكلم بشفتين بيسمع بإذ- بأذنين لا طبعا وهذا أمر غير مقبول منك قول لي أنا بعتذر طبعا لازم تعتذر لازم كلكم تعتذروا كل هؤلاء مطالبون بالاعتذار جبرا لا اختيارا مطالبون بالاعتذار السريع والفوري للأمة كلها وقبل ما تعتذروا للأمة كلها لازم تعتذروا لرب العزة جل جلاله لازم تعتذروا لله جل جلاله ان انتوا بتتكلموا في احكامه ده دي نصوص وحي نازله من السماء رب العزه جل جلاله حددها وصرح بها ووضحها في كتابه وجه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بينها لنا بعد ذلك ربنا أعقل من كده لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أستغفر الله عز وجل مما قال ومما ذكرت ولكن الحقيقة الواحد مستاء جدا جدا جدا جدا النهاردة هؤلاء يخرجون علينا يتحزبون ضد الإسلام يتحزبون ضد الأحكام يتحزبون ضد التيار الإسلامي يتحزبون ضد المنتخبات يتحزبون ضد المشايخ والعلماء والدعاة يتحزبون ضد الصالحين شوية يطلع لنا قانون عن المنقبات بعد كده منع المنقبات من التدريس في الجامعات بعد كده منع دخول الطالبات المنتقبات عشان كذا وكذا وكذا وعلشان النقاب لا حول ولا قوة إلا بالله ايه ده هو الدين بتاعنا يا جماعة هناخده من غريب وأديب وموسى وعيسى وإسلام وإيمان والبحيري والصعيدي ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا يا اخوانا لا تنسوا أن لنا أصول لنا أصول ولنا من ينبهنا لهذه الأصول واللي احنا بناخد منه هذه الأصول هم علمائنا احنا ما بناخدش الدين بتاعنا من فنان ولا ممثل ولا فيلم ولا مسرحية ولا ماتش كورة ولا لعيب ولا مدرب ولا صحفي وإنما لنا مشايخنا وعلمائنا علماء أهل السنة والجماعة أسأل الله جل جلاله أن ينفع بهم ناخد هذا الفاصل علشان حتى اهدى شوية أترككم قليلا لتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعود إليكم بعد هذا الفاصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله ما زلنا في الكلام على قصة يحاسبكم به الله وانا الحقيقة دخلت في جزء من الواقع اللي احنا عايشينه لان انا مستاء جدا من هذه التصريحات انا قبل كده ما كنتش بتعرض لاي حد لكن هذه التصريحات الزائدة عن الحد في الزيف اللي فيها اسراف وخروج عن النص مطلقا وغير مقبولة نهائيا عندنا وغير مقبولة عندنا نهائيا في الشرع لا يسكت عليها علشان كده كان لازم ان انا انبه عليها واقول لنفسي واقول للكل سواء كان داعية او كان عالم من العلماء سواء كان في الازهر او في الاوقاف او خارج الازهر والاوقاف خارج المؤسسات الرسمية سواء كان صحفي او مذيع او اعلامي او فنان او ممثل او لعيب كورة او اي حد من اللي بيسموهم نخبة بقول له اتقي الله وامسك لسانك وما تنساش نفسك لو سمحت في صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على الصحابة اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبكون وجش- وجثوا على الركب قعدوا على ركبهم بين ايد بركوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من هول المفاجأة إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله يعني لو أنا طلعتها من جوايا وظهرت مني على وشي على لساني ونطقتها يحاسبني بها ربنا طب لو أنا خبيتها وما نطقتش بيها وأخفتها في صدري أو في قلبي برضو يحاسبني عليها الله جل جلاله ده إيه ده بقى يعني لو أنني نويت ذنبا من الذنوب نويت خاطرة سيئة في خاطرة عندي سيئة الخاطرة دي في عقلي في قلبي وهي في قلبي او في صدري ولسه ما طلعتش ربنا برضو هيحاسبني عليها ده امر شديد هذا هو العناء المعنى فجاء الصحابة وهم يبكون لشدة هذه المفاجأة شدة هذا الحكم على الصحابة من يتحمل هذا وجاءوا يبكون وجثوا على الركب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وأعطينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ما تقولوا يا جماعة ما تقول يا عم ما تقول يا ابويا ما تقول يا ست الكل يا اللي قاعدة بتسمعينا دلوقتي سيبك من اللي في ايدك بعد اذنك وخلي الريموت كده جنب منك وقفلي التليفون واسمعيني ده فاضل ربع ساعة والحلقة تخلص ما نقول يا جماعة زي ما سيدنا النبي كان بيقول للصحابة أما اشتد الأمر عليهم قال لهم انتوا هتعملوا زي اللي قبل منكم أهل الكتابين من قبلكم لما نزل عليهم حكم شرعي قالوا سمعنا وعصينا لا قولوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقالوا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنزل التخفيف ونسخ الحكم ونسخت الآية وأنزل الله جل جلاله قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ونزل النسخ للحكم السابق والآية السابقة ونزل التخفيف على عموم المؤمنين وأنزل الله تعالى قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قولوا سمعنا وأطعنا قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فنزل التخفيف يا جماعة قولوا سمعنا وأطعنا اللي طالع يقول لنا ربنا أعقل من كده ربنا ما يفرضش الحجاب والنقاب ويغطي لنا الجمال ده كله كده لا الجمال ده لازم يتشاف بنقول لكل اللي سمعوه اوعي تصدقيه قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اوعوا تصدقوا هذه الترهات بنقول لأي حد بيستهين بديننا وبأحكام شريعتنا أو بيقلس على أي مظهر من مظاهر الصالحين والصالحات لا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ولما تقولوا سمعنا وأطعنا رب العزة جل جلاله يعنا يعنا على التمسك بهذه المبادئ هتلاقي اللي بيقولوا عليها خيمة الإزال اللي انت بتلبسيه البيشة اللي انت بتلبسيها السواد اللي انت بتمشي بيه اللي هم بيستاءوا منه هتلاقي هذا السواد يعود على قلبك منه البياض هتلاقي اللي بيقولوا عليها انها خيمة دي ستجديها ستر ستجديها مملكة كأنك ملكة على عرش ومتوجة داخل هذا الستر الأسود وربنا قادر على أنه يعيشك هذا الإحساس واللي ولو عايزة تصدقي اسألي واحدة عايشة الإحساس ده وهي تقولك أخلصي قولي سمعنا وأطعنا اللي بيقلسوا على حضرتك علشان حضرتك بتصلي في المسجد او ماشي مع الصالحين او ماشي مع الملتحين او بتروح تطلب العلم تحت ايد العلماء او بتسمع درس واتنين في اليوم قول سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اي حد النهاردة بيهون عليك الذنوب وبيهون عليك المعصية اللي انت بتعملها صغيرة او كبيرة بيهون عليك شربك المخدرات بيهون عليك مشيك مع البنات بيهون عليك سهراتك الفاضحة والعياذ بالله بيهون عليك الأفلام الإباحية اللي موجودة على تليفونك بيهون عليك السيديهات اللي موجودة في شنطتك بيهون عليك الأفلام القذرة اللي موجودة على ال hard بتاع ال lap بتاعك أو الكمبيوتر بتاعك مش هينفعك قدام ربنا عايز أقول لك كل ده يحاسبكم به الله يحاسبكم به الله اللي بيهون عليك النظر للنساء المحرمات على الصفحات او في الشارع في الميادين وقت نزهة ولا وانت بتتمشى ولا وانت راجع من مشوار ولا وانت اه راجع من عملك ولا اي حاجة يا عم متع عينك ومتع نظرك يا عم الجمال ده معمول علشان نبص عليه بنقول لا يحاسبكم به الله اتقوا الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب لما كانوا طالعين لنا من شهرين ثلاثة كده بموضوع القانون بتاع المنتخبات ومنع المدرسات مدرسات في الجامعة اللي معاها ماجستير ومعاها دكتوراه وطلع عينيها خمس ست سبع سنين بعد لما طلعت اربع سنوات الاولى على دفعتها وبعد كده خمس ست سبع سنين بتتهان في البحث العلمي لحد لما خدت الدكتوراه وبقت مدرسة في كلية عانت عناء شديدا وبعد ده كله هنمنعها من التدريس إن كان عاجبها عاجبها يا إما تقلع النقاب يا إما تشتغل عمل إداري تحول إلى عمل إداري مين يرضى بكده فين الحريات فين حقوق الإنسان طب وشمعنا المنتقبات وشمعنا المحجبات علشان مغطية وشها لا يا مولانا اصل احنا اكتشفنا ان في رجاله دخلوا الجامعه لابسين النقاب طب وانتوا كنتوا فين انتوا كنت فين كنتوا فين لما راجل ولا اتنين دخلوا الجامعه بالنقاب وهو يعني معنى ان تحصل حتى بالنقاب ان احنا نشنع على النقاب ان احنا هنحرم النقاب ان احنا هنخلي النقاب مش من الدين ان احنا هنمنع المنتقبات لا طبعا ان احنا نضيع حقوق المنتقبات مين يقول كده ومين يرضى بكده انا لا ابالغ في المدافعة عن المنتقبات لا وانما هي دي مش بني ادمه يا جماعة زي ما احنا بني ادمين زي ما حضرتك بني ادم يلي طالع بتطلع القانون ولا يعني علشان بنت حضرتك ومرات حضرتك مش منقبة فانت ما انتش قلقان علشان ما فيش حد في اسرتك مش منقب فانت ما انتش قلقان المسائل دي ديون وانت مسؤول امام الله جل جلاله مش امام الناس انت مسؤول قدام ربنا يوم القيامة والناس دي كلها هتتعلق في رقبتك يوم القيامة هتقول لربنا ايه هتقول له يا رب اصل حصل حادثه ولا اتنين هتقول له يا رب اصل انا يا رب كنت علماني ورب وربوني على العلمانيه فانا يا رب عارف ان النقاب ده مش من الدين وخدت الفتوى عالم كانت ذله له والعياذ بالله مثلا واتشعبطت فيها مسكت فيها واتعلقت فيها من باب علقها في رقبه عالم واطلع سالم لن تنجو بها امام الله ولا زي الثانيه اللي طالعه في احد البرامج وبتحارب المنتخبات وموافقه على هذا وتقول لك ده دي البدايه دي البدايه احنا مش هنحارب النقاب بس لا احنا هنتنينا وراهم لحد لما نقلعهم الطرحة تقلعي مين يا ماما هو علشان حضرتك انت قلع انت ولادك الطرحة فهتقلعوا كل الشعب كله الطرحة اذا القصة ايها الاخوة وايها الاخوات وايها الناس لان انا مش بكلم الاخوة والاخوات لا انا بكلم كل عموم الناس ومش علشان منهج ولا مذهب لا وانما الامر دين اما عايزين يقلعوا كل نسائنا كمان حتى الطرح طب ده ايه ده بقى ده مش قصة قوانين بقى لا ده مش قصة بقى ان النقاب لا ده قصة انه منهج وان دي كلها حركات ممنهجة درجة درجة سلم سلم ان كان عاجبهم مش عاجبهم مع الف سلامة يقعدوا في البيوت لا حول ولا قوة الا بالله عندما يتحزب أعداء الإسلام ضد الإسلام وضد الحركة الإسلامية أنا بقول نحن نزداد يقينا وثباتا على ما نحن عليه بنزداد قوة بنزداد كثرة حضرتك ما تعرفش ان المنتقبة اللي قعدت سبع ثمان سنين لحد لما خلصت الدكتوراه دي هي اصلا كانت من اميز اللي موجودين في الصف كله من اميز اللي موجودين في الدفعة كلها من اذكى اللي موجودين في الدفعة كلها واجتهدت واثبتت وجودها وحافظت على دينها انت متخيل ان بقانون زي كده حضرتك خلاص هتمنعها وهي هتقول حاضر وتقوم رافعه نقابها ولا رمياه وتمشي كده في الشارع زي زي غيرها مش ممكن مش ممكن قول لي ترفع قضيه عليا هي القصه قصه قضيه لا هتروح فين من الحكم العدل جل جلال الله بقول لكل حد يتحط في ازمه زي دي من اخواننا او اخواتنا او من عامة الناس لا لا تيأسوا وانما اثبتوا حالنا ينبغي ان يكون كحال الاحزاب يوم الاحزاب حال المؤمنون يوم الاحزاب يوم اشتد عليهم وطأة الاحزاب ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما سبحان الله العظيم ده ربنا بيورينا آيات جل جلال الله يضغطوا على النقاب يقوم يزيد عدد المناقبات في الجامعات تعرف كده ولا لأ يضغطوا على المسلمين يقوم يزيد عدد المسلمين في الدنيا يشتموا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم يزيد عدد الناس اللي يعرفوا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويزيد عدد المسلمين في العالم في ألمانيا وفي إيطاليا وفي فرنسا و و و و و تلاقي الناس كلها عايزين يقروا عن محمد اللي اتشتم ده عليه الصلاة والسلام فداه نفسي صلى الله عليه وسلم فيقروا عنه فيدخلوا الإسلام يعرفوا عنه أقل قدر من تاريخه وحياته وسيرته فيؤمنوا به ويصدقوه صلى الله عليه وسلم يضغطوا على العلماء يوم الناس يحبوا العلماء أكتر يضغطوا على الدعاة الدعاة يشتغلوا أكتر ويجيبوا ملتزمين أكتر هو كده الإسلام زي ما سيدنا الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه قال في يوم من الأيام قال الإسلام ده عامل زي الكورة المطاطة كل ما ترزعها في الأرض بقوة أشد كل لما تصعد إلى السماء أعلى مسافة أطول كل لما تشتد عليها في الضغط أكثر والقذف أكثر كل لما ترتد إلى أعلى أكثر هو كده ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما انتوا عارفين يطلع موسى ولا عيسى ولا إسلام ولا إيمان ولا غريب ولا أديب ولا البحيري ولا المنوفي ولا الصعيدي ويتكلموا على أي حاجة في ثوابت شرعنا يطلع أي أخ من الدعاء أو أي شيخ من مشايخنا في دقيقة مقطع دقيقة ولا دقيقتين اتنين على اليوتيوب مش حلقة ولا برنامج أقسم بالله زي ما بقول لكم كده دقيقة أو دقيقتين على اليوتيوب لعالم من العلماء أو شيخ من المشايخ يقوم ينسف حلقات عملها سين ولا صاد ولا عين من هؤلاء الذين يزيفوا ويفتروا على الله الكذب ويزيفوا تاريخنا ويشنعوا على الأحكام الشرعية وعايزين يصرفوا الناس عن الدين وعايزين الناس تتبع أهواءهم والعياذ بالله هو كده وسط كل ده لازم نقول بقى اوعوا تنسوا أم حسبتم أن تتركوا كلام لكل ملتزم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه بقول حتى لهؤلاء أم حسبتم أن تتركوا انت مفكر أنك أنت سعادتك هتعيش وتموت كده بيها وهتعدي بيها لا مش هتعدي بيها حتى من القبر مش هتعدي بيها حتى من النزع مش هتوصل بيها حتى لآخر أنفاس حياتك كده إلا لما تتحاسب عليها في الدنيا قبل أن تحاسب عليها في قبرك وقبل أن تحاسب عليها يوم القيامة أمام الله جل جلاله ثم ينبغي أن نتحمل المشاقة والعقبات وألا نؤمن بهذه الترهات مطلقا وإنما هذا زيف يؤكد ما نحن عليه من حق ولا يضرنا أنهم يشنعون على الحق الذي معنا ولا أنهم ينتصرون للباطل الذي معهم ثم أريد أن أقول المصائب اللي عمالة بتحل بالأمة في كل زمن وفي كل وقت وفي كل ساعة وفي كل شهر وفي كل أسبوع هذه المصائب أحيانا تكون مصلحة للأمة قول لي معقول يا شيخ بقى المصايب والنكبات والبلاوي السوداء والتصريحات التافهة الفارغة دي ممكن تبقى مصلحة للأمة أيوة تبقى مصلحة للأمة إزاي علشان نشوف دعاة الحق من دعاة الباطل علشان نشوف الإعلام المحترم من الإعلام الخبيث علشان نشوف اللي يعرف ربنا من اللي ما يعرفش ربنا علشان نشوف مين اللي بيتقي ربنا في تصريحاته ومين اللي ما بيتقيش ربنا علشان نشوف ونتفرج ونسمع مين اللي خايف على الكرسي وخايف من الأضواء ومين اللي بيراعي المحسوبيات والمجاملات ومين اللي مش خايف إلا من الله جل جلاله مين الذي لا يخشى في الله لومة لائم علشان نشوف مين العزيز ومن الذليل هو يا ترى علشان ان انا خلاص بقيت عضو في حزب ولا علشان ان انا دخلت مجلس شعب ولا مجلس شورى وبقيت سعادة العضو النائب بقيت معالي الباشا يبقى لازم ان انا احافظ على الكرسي بتاعي او الحزب بتاعي او النيابة بتاعتي ما تحافظ على قلبك يا اخي حافظ على دينك يا اخي واتقي ربنا اتقوا الله احنا سمعنا تصريحات ساذجة تصريحات باردة في الرد على امثال هؤلاء وكانوا من مين من بني جلدتنا وممن هم يتكلمون بألسنتنا ممن كنا نحسب أنهم منا لا حول ولا قوة إلا بالله فأنا بقول المصايب اللي عمالة ترف على الأمة ونزع على الأمة دي ممكن تكون مصلحة للأمة على المستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة على المستوى الخاص وعلى المستوى العام قال الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز حتى يميز الخبيث من الطيب الأحداث الأخيرة كشفت عن كثير من المنافقين كفاية بقى يا شباب كفاية بقى يا جماعة القيادات دي مش قيادات مقدسة بالنسبة لنا بتكلم على قيادات السطر ليست قي- ما عندهاش قداسة وإنما هو ممكن النهاردة بقى معالي العالم سعادة العلامة لكن العلامة ده انتكس وارتد على عقبيه تصريحاته بقت تصريحات زيفة تصريحاته بقت تصريحات باردة للأسف الشديد صار مسيسا حتى في كلامه خلاص اركن كلامه ده على جنب خلينا في اللي مش مسيس خلينا في اللي لا يخاف في الله لومة لائم كفاية بقى ارحموا نفسكم وارحمونا الأحداث الأخيرة كشفت عن كثير من المنافقين وصدق الله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول أنا ما دخلتش جوه قلوبهم صحيح لكن نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر والله قال هذا في سورة محمد ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم منين يا رب هنعرفهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم عايز أكد وأقول إن نشاط أهل الباطل في دعوتهم للباطل نحن أولى به نشاط أهل الباطل في تزييفهم على الحق وتشنيعهم على الحق ورفعهم للباطل اللي معاهم اللي بيقتنعوا بيه وبيعتقدوه وبيؤمنوا بيه وبيصدقوه نحن أولى بهذا النشاط منهم أولى بنا احنا كدعاة أولى بنا احنا كمشايخ أولى بنا احنا كعلماء أولى بنا احنا كملتزمين أولى بنا احنا كمسلمين أولى بنا احنا كموحدين أولى بنا احنا كأهل السنة إن احنا نكون أنشط منهم نعم أنشط منهم إن هؤلاء يشبهون الفئران والفئران لا تتحرك إلا في سكون يعني حينما ترى السكون تتحرك هذه الفئران لكن حينما تجد الفئران حركة حينئذ كل فار بيخش الجحر بتاعه لذا فإنني أحرض نفسي والسادة العلماء والمشايخ والدعاء والإخوة والأخوات وكل موحد بيغار على دين الله جل جلاله يا جماعة عايزين نتحرك لربنا كل واحد يتحرك على مستواه كل واحد يتحرك على قدر طاقته اتحرك انشر دين ربنا انشر دعوة ربنا عندك صفحة انشر عليها دعوة ربنا شير عليها فيديوهات العلماء والمشايخ لو انت ما بتعرفش تقول بتعرف تقول احفظ كلام العلماء والمشايخ وتعلم منهم وتربى على ايديهم واطلع قول للناس دل الناس على الحق ولو انت عالم وتعرف الحق وتعلمت الحق ما تقعدش في البيت ده مش وقت الوعاد في البيت مش وقت الر- الركون في البيت وخشية الظلم وإنما هذا وقت النطق بالحق الصدع بالحق وإلا ظنوا أن الزيف والباطل هذا هو الحق والعياذ بالله نشاط دعاة الباطل نحن أولى بذلك منهم يحاسبكم به الله كل كلمة صدر منك يحاسبكم بها الله كل كلمة أنا قلتها النهاردة في الحلقة دي أنا بقول لنفسي قبل ما أقولها وبقول لنفسي دلوقتي في آخر الحلقة يحاسبك بها الله أسأل الله جل جلاله ألا ينطقني إلا بما يرضى به عني اللهم لا تستخرج مني إلا ما ترضى به علي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا وعلمنا وعلم بنا وأصلحنا وأصلح بنا وانصرنا وانصر بنا ربي اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك أواها مخبتا منيبا صالحا رب انصرني ولا تنصر علي رب انصرني على من بغى علي برحمتك يا أرحم الراحمين هنعيش برضو الحلقة اللي جاية إن شاء الله مع هذه القصة لنتمها ونقف مع الدروس والعبر لأن احنا اتخذنا هذه الحلقة أخذتنا الأحداث الجارية فيما مضى في صحيح الإمام مسلم في كتاب الإيمان في باب بيان قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية ابن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما, ما لا كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد, وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم قالوا سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فقال الصحابة سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر أحبكم في الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا رسول الله قلب بالحق